غلطة وقفت اشتري حاجة باجي الفكهاني حاطط تلفزيون فوجئت ان في دربكة تخبيط ورقص و... و... و... ونساء عاريات عمال تتنطط بقول له ايه ده وانا هتكلم على التلفزيون بقى ف فبقول له ايه ده قال لي ده اعلان عن مصاصة بنبن طب اعلان عن مصاصة للاطفال ايه اللي دخل فيها نسوان عرايا ها ايه اللي جاب فيها مزيكا وتنطيط وتخبيط وشياطين هو مش مقصود المصاصة هو فساد وخلاص
دي القدوة السيئة اللي بيجيبوها للناس ولذلك دي شايف شبابنا النهاردة شبابنا النهاردة يا راجل ده حتى العيال الصغيرة بياخدوهم قدوة العيال والله يا رب العيال الصغيرة اللي ما يفهموا حاجة يقول لك يا ماما اه مش الفيلم اه ده كان بيحبها يا ماما كان بيحبها وبعدين ايه كان عايز يتجوزها والعيل ولا عيل مش فاهم حاجه لا عارف بيحبها يعني ايه ولا عارف يتجوزها يعني عيل مش بياخدوا دول قدوه انت فاكر فرافيرو بتاع زمان اللي كانوا يجيبوه فرافيرو يطير مش في عيل صغير طلع فوق السطح ورمى نفسه مات ليه طالع يقلد انا مش بيشوف مش بيشوف ده في عيل صغير في منظر لا تتصوره ولا تتخيله الولد عنده حوالي اربع سنين مع بنت من سنه وهو مش عارف هو بيعمل ايه لكن شاف فيلم فبيعمل زي ما بيعمله ده حتى على مستوى العيال يا راجل امال على مستوى الكبار اديك شايف المصايب اللي بتحصل من شباب غلبان شباب غلبان والله بيتخذ قدوته دول وطبعا بقى دول اللي جايين له هم ولاعيبه الكوره ما فيش غيرهم دلوقتي هم اللي على الحجر دلوقتي هم اللي على الحجر ويجيبوهم في التلفزيون بتاكل ايه بتشرب ايه بتمثل ازاي ايه مش عارف ال- قول لنا كده اظرف موقف في حياتك قول لنا اصعب موقف في حياتك وت- وكل شويه جايبين واحد ويخشوا بيته ومش عارف بتعيش ايه وبتاكل ايه بقوا قدوه للاسف والعياذ بالله مع ان زي ما انتم عارفين ان قدوتنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا وقلت لك صحابه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم
أهوال العائلة التلفزيونية
احد الناس يحدثني انهم زمان جابوا تمثيلية كان بيمثل فيها نام شخصية واحد حرامي سرق فلوس كثيرة جدا اسمه ابراهيم الطاير سرق فلوس كبير كثيرة جدا وراح دخل مستشفى المجانين يقول فطول الفيلم الناس تتعاطف مع هذا الشخص تتعاطف مع الحرامي وفي النهاية انتهت القضية ويذكر لي ايضا احد الاشخاص انهم جابوا فيلم ان كان فيه برضه هو نفس الشخصين وراحوا سرقوا فلوس وبعدين مطاردة بالسيارات وضرب عليهم بالنار فكان ال- لما ضرب واصيب كان يقول ل- ل- لزميله الممثل لما اتعب شممني الفلوس وانا فوق وابقى كويس فيقع في اذهان الناس هذه المعاني هذه المعاني ولا يظهر المآل يعني هما دايما يقول لك ايه ان احنا في الاخر بنظهر ان دايما الخير ينتصر على الشر وان المجرم ياخد عقوبته انت بعد ما الناس عطفت معاهم عايز تطلع زي مين يا ولد واظن اذا كنت لكم قبل ذلك ان من سنتين تقريبا الولد الاول في الثانويه العامه بيقولوا له مع ان ابوه استاذ في الجامعه وبيقولوا له مين مثلك الاعلى قال محمد عبد الوهاب هو ده مثله الاعلى ولم يقل محمد صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم
سبحان الله العظيم والله العظيم الناس عارفه الحق وانا بحلف بالله وكله فاهم كويس قوي بس سبحان الله اهو الباطل ماشي وشغالين فيه واخر عظمه يعني قول لي انت, انت لما تشوف حاجات في بتاع اغنيه طالعه جديد كده واحد عمال يبيعها ب 8 جنيه الشريط وصل 8 جنيه الشريط ربك المعبود انا سمعت مره في عربيه بتاعت آه، شباب معديين كده وكنا بنشتري حاجه وهما كانوا بيشتروا جنبنا فواتير قلت له سمعني سمعني سمعني الهبل ده الله يكرمك ايه ده قال لي ايه يا عم الشيخ انت مالكوش في الموضوع ده وبتاع قلت له ما انا عارف بس لما نشوف الموضوع ده ايه ده ايه ده بكام ده الاول شريط ب 8 جنيه ب 8 جنيه ايه واحد واحد اهبل سكران و- ومنظره باين وعمال يتطوع كده ومش عارف ايه ومش عارف- لسانه تقيل قوي قوي وبعدين بيقول في الشريط هوبا تيتو مامبو وشغال على الشريط كله اه والله كده كل الشريط هوبا تيتو مامو ولا مامبو حاجه زي كده يعني في راجل يقول كده بالله عليك في واحد راجل محترم يقول هوبا تيتو مامو والناس من وراه كلهم هوبا تيتو بس الناس ما صدقت هوبا تيتو كله شغال الناس عايزه بس اي حد اي حد ي- ي- يغزها بس اي حد يديله سكه بس وشو- وجري على طول طب ده مش عارفين ان ده حرام وده غلط لكن كله ماشي بالايه والمزاج يقول لك آه والله مزاجنا كده بقى خلينا نرفعه شويه عن نفسنا الله طب ما ترفع بالاسلام يا ابني
تعال اسمع كلمات آه، المواويل تلامتها يا ام حسن من غمش اللي حسد عملوها عملوا لها دار لطشها وكأن عيار دوشها يا ريت كان حد حشها مغدورة ام حسن حبيبي يا عسل يا ابو ضحكة عسل وكل من شاف جمالك بيضرب بيك المثل وصح وتصفيق وصراخ وتهريج على هالخرابيط المخطوطة
ويقول الممثل التائب حسن يوسف
مفيش من اللي انا بعمله ما ينفع الناس ابدا مفيش من اللي انا بعمله ما ينفع الناس ابدا فاخدت قرار الحقيقه بالتوقف التام وكنت وقتها حتى بعمل مسلسل كان مشهور قوي في في المنطقه العربيه كلها وهو مسلسل ليالي الحلميه وكنت بعمل آه، في مسرح في صيف اسكندريه عام 89 ف الحقيقه بقى كان كان لابد ان انا يعني ال- أع- اعتقد ان انا في ذلك الوقت حتى بقيت يعني اصابتني حاله من الاكتئاب ان انا بقيت في- في صراع ولا اخفى عليكم شاننا زي شان اي آه، رب اسره مسؤول آه، بيعمل من اجل ان آه، آه، يسعى في الحياه من اجل ان أن ياتيه الرزق ليصرف على اسرته ويحاول بقدر الامكان ان يحيا اسرته حياه كريمه ولكن كل ما يتاكد لي الراي ان ما- ال- ال- ال- الاموال التي تاتي من هذا العمل حرام وان الماكل من حرام والمشرب من حرام والملبس من حرام مساله الرعب يزداد وحسم الموقف الايه الكريمه اللي ذكرتها من من سوره الرعد فاستندت طبعا الى قول الله تع- الى قول الله سبحانه وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وخدت قرار تمام بالتوقف توقف تام وتوقفت تماما واذكر في ذلك الوقت كان آه، القصد بن الزميل آه، محمد العربي جزاه الله خيرا كان ايضا التزم واعتزل تماما وانا توقفت خالص عن العمل واعتذرت حتى عن الجزء الثالث من ليالي الحلميه وكان على وشك التصوير واعتذرت عن تكمله المسرحيه في الشتاء والافلام اللي عندي في المكتب كلها ال- الاموال التي تاتي من هذا العمل حرام وان الماكل من حرام والمشرب من حرام والملبس من حرام مساله وهو انا برضو بقول ب- ب- في في ختام القصه العاديه دي جدا أ- انا مش شايف فيها معجزه ولا شايف فيها شيء خارق انما هو انا شايف كما قال الاخ من يهدي الله فهو المهتدي من يهدي الله يعني ك- انا اعتقد انه من يشاء الهدايه من يقبل لان انا آه، الحمد لله رب العالمين حينما ذهبت الى المدينه المنوره والى الكعبه وعرفت هذه الاراء وبدات اقرا حبيت يعني يعني ح- حبيت ان انا أ- اجتهد في الطريق ال- ال- ال- ال- المستقيم وع- و- و- واضع نفسي على الصراط المستقيم بقدر الامكان حبيت ده فالان لما حبيت ده ربنا سبحانه وتعالى اخذ بيدي بدون بدون معاناه واذا حكيت لكم عن الفرق بين حياتي دلوقتي وحياتي ايام ايام ممارسه الفن لانه ال- ال- الفن صراع كلنا في الفن بنتصارع كل, كل واحد فينا عاوز يتفوق على الاخر وعاوز الفيلم ينجح مش عارف ازاي الفيلم ما يسقط يقعد ثلاث اربع ايام ما ينامش والقلق وعدم الامان وعدم الاحساس بالطمانينه كل ده لان مثلا انا لما اجي بعد الهدايه اعرف عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال من بات آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها حينما يؤمن الإنسان بحديث شريف مثل هذا لا يتصارع على الدنيا ولا يتكالب ولا يجري وراها ولا حاجة أبدا إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قال, قال, قال يعني من بات آمنا في سربه لأنه مش عارف هيبات الليلة الثانية ولا مش هيباتها معافا في جسده عنده قوت يومه لان كما قال الشيخ الشعراوي مره واحنا في في حديث قال هو ربنا ايوه يا اخي قوت يومه هو ربنا سبحانه وتعالى قال لك بعد ما تصلي العشاء صلي لي كده احتياطي الفجر بتاع بكره قال لكش قال لك خلاص صلي العشاء ومارس حياتك و... فانت قلقان ليه؟ قلقان على رزقك ليه؟ طبعا الواحد في الاول ما كانش يصدق الكلام ده لا لا لا يقول الف- الفيلم ده عشان ده جاي لي منه كذا واصل انا الفيلم ده هتفوق بيه على على اقراني وانا هبقى في مرتبه أعلى. طبعا الحياه قبل ال- الهدايه وبعد الهدايه حياه مختلفه تماما يعني الانسان مثلا احيانا كان يؤرق فما ينامش من ال Librium وال Librax وال- والمهدئات دي دلوقتي يكفي ان الانسان يضع دماغه على المخده يقرا ياسين او يقرا الرحمن او يقرا ما يتيسر من القران ويروح في النوم وبيقرا قران ما فيش احلى من كده معاني مختلفة وحياة مختلفة و- وشعور مختلف والإنسان ي- ي- يحس إن هو رحلته في الحياة لأن يحقق العبودية من خلال عمله من خلال ممارسته للعبادات من خلال ل- لقائه بأقرانه لقائه بص... ب... ب... يعني صل- يعني أبسط معاني صلة الرحم منه. يعني لما لما عرفت الهداية وعرفت ما هي صلة الرحم كان ليا أقارب ما شفتهمش يمكن بقالي 15 سنة 16 سنة بدأت أدور عليهم أ- أ- أ- أشوفهم فين دول لأن يعني اترعبت اترعبت خلقت الرحم اشتققت له اسما من اسمي من وصلني وصلته ومن قطعه قطعته لما الواحد يؤمن بده هو المهم ان الانسان يؤمن بما يسمعه وبما يقرأه وان يهديه الله الى الايمان بهذه المعاني ال- ال- الجميله وهذه المعاني الايمانيه التي تخلي الانسان يعيش في امان وفي اطمئنان و- و- و- ويتبدل من حال الى حال صلة الرحم دي بيقول لحضرتك مثلا أنا في أيام الفن بقى وخدمة أقارب بالسنين ما تشوفهمش يمكن أشوف أخويا أخويا شقيقي يمكن أشوفه كل شهر مرة ولا كل شهرين مرة ففي معاني كثيرة جدا في طريق الهداية نرجو أن يثبتنا الله جميعا على طريق الهداية وأن يوفقنا جميعا إلى ما فيه النفع لأنفسنا ولأهلينا ولأوطاننا وللأمة الإسلامية جميعا يعني أنا بشوف أن خطر الفيلم الذي ينشر الفساد في المجتمع هو بالضبط كخطر المخدرات والمسكرات على المجتمع فليس هناك من وسيلة إلا أنك تقاطع مشاهدة هذه الأفلام يقل الإقبال عليه طابور السلعة
هو موقفكم من عرض افلامك وافلام آه، الاخت الفاضله شمس البارودي في مثل هذه الايام؟
والله ربنا قادر على انه يحرقها بمعرفته ان شاء الله انما هو للاسف احنا لا نملك فيها شيء لان انا زي ما قلت لك آه، الممثل يؤجر يؤجر زي انت ما تاجر مثلا حد آه، يصلح لك حنفيه في البيت او يعمل لك نجار يعمل لك حاجه في البيت. احنا بنؤجر لتقمص شخصيه ما لكن ال- ال- المصنف الفني يملك حق حق استغلاله المنتج ثم المنتج بيبيعه لشخص اخر اسمه الموزع لجميع انحاء العالم الموزع يملك حق توزيعه لجميع انحاء العالم مدى الحياه فلا نملك الا ان احنا يعني ندعو الله سبحانه وتعالى ان انتم كل ما تشوفون عمل انكم تدعونا بالمغفره وان يغفر الله لنا ما تقدم وما تاخر ان شاء الله وان تسامحونا اذا كنا قدمنا في يوم من الايام قدوه سيئه او سننا سنه سيئه في فيلم من الافلام آه، ان انتم يعني تسامحونا عليها وتدعونا ان ربنا سبحانه وتعالى يغفر لنا هذه الخطيئه
يا عبد الله إياك إياك والغفلة عن ذلك اليوم
جاتنا كثير من الاسئله التي تسال من هم اخر الفنانين والفنانات الذين اهتدوا ورجعوا الى الله تبارك وتعالى؟
آه، آخر الفنانين والفنانات اللي اعتزلوا كان آه، الأخ محسن محي الدين وزوجته نسرين آه، أعتقد أن الأخت نسرين كما حكت لي زوجتي تنقبت والأخ آه، محسن محي الدين اعتزل تماما ويمر وزي ما شفت من زوجتي يعني هي زوجتي أول ما التزمت لم تصل بها الأخت شادية وكانت هي أول من التزم بعد زوجتي أعطت لها تجربتها وقالت لها إحساسها فما كان من الاخت شادية ان انا اخذت قرار والتزمت واعتزلت فورا كذلك الاخت هناء ثروت وما تلاها من اخوات يعني
احد الشباب يقول لي يقول انا كنت بتفرج على التلفزيون الاقي جايبين التمثيليه الواد ماشي في الشارع بص للبت بصه بصت له مشيت معاه على طول راحوا قعدوا في الجنينه وبعد كده خدها معاه شقته انزل الشارع ابقى أنا حاطط في دماغي ان انا لو بصيت لاي واحده هتمشي معايا على طول وانزل ادور الف في الشوارع ادور على واحده تمشي معايا يبقى بيؤدي الى ايه؟ الى حرام ولذلك انا ارى الناس امام التلفزيون فاقول وكنت شايفهم الاسبوع اللي فات وهم قاعدين قدام الماتش قلت انظر خاشعة ابصارهم ترهقهم ذلة والله ما تجد هذا الخشوع والتركيز في الصلاة والله لا تجد في الصلاة انظر كيف يجلسون اوعى يعدي اوعى يعدي برافو يا ولد يلا يا ولاد كاس العالم يا ولاد وتريك جول ما اتحسبش جول جول جول جول
اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم إن الكثير منهم لفي غفلة انظر كيف يجلسون الناس واخده النهارده اتنين قدوه ليهم الممثلين والممثلات والراقصين والراقصات الاحياء منهم الاموات اتنين لعيبه الكوره لعيبه الكوره اصبح الشباب النهارده مين قدوته بطل الفيلم هات واحده كده عين غلبانه بس طب اللي طب واللي لابسين محزه واستريتش دول غلابه دول ليه عشان بطله الفيلم عشان اللي شفت كانت طالعه بالبنطلون بتاعها في فيلم مش عارف ايه اه ايوه بنطلون يجنن اه انا هعمل بنطلون زيه كده اه لازم اعمل زيها كده اه لازم مش والتاني بقى الاهبل ده عامل لي انسيان طب انت راجل يا بني ادم انت راجل يالا انت راجل يالا حط في- انسيان في ايدك وحط لك الحظاظه ها وبعدين الحاطط بتاعك كده في صدرك ايه دي؟ يقول لك سلسله طب ومسلسل ليه وانت كلب يا ابني؟ ها؟ طب واحد تاني يقول لك لا ده نعقل منه انا مش حاطط سلسله امال انا حاطط ايه؟ انا حاطط جلده مش لازم احط حاجه ليه؟ اصل بطل الفيلم كان حاطط بطل الفيلم حاطط حاجه وهات لي فيلم كده فيه بطل اللي بيسموه بطل الان هات لي فيلم كده اللي بيمثل دور البطل ما بيشربش سجاير اتحداك لازم يشرب سجاير حتى لو في حياته بره ما بيدخنش المخرج يقول له لازم تشرب سجاير ها؟ ويجيب الكاميرا عليه بقى وهو بيشرب السجاير وهو بقى الدخان طالع من بقه كده يعمل كده ليه الشباب الغلبان يعمل زيه ما هو بقى عايز انا عايز ابقى راجل انا بقى انا عايز ابقى بطل طب انا اتفرجت على الفيلم ده ببلاش انا عايز ابقى زي الولد ده كده فاجيب علبه سجاير واحطها في جيبي كده فانا كل اللي يكلمني احط له علبه سجاير كده عشان الناس كلها تقول ان انا ايه راجل بقى وعايز اشرب سجاير بقى انا زيه طب بطل الفيلم اللي بيسموه بطل فيلم ماشي مع واحده في الحرام ادور انا بخل على معزه كده امشي معاهم انا يعني انا ابقى انا مش زيه انا عايز ابقى زيه اه وانت يا ابني ماشي وراه ليه كده يقول لك انا زي ما بيعمل اعمل اه ليه ليه كده ما تعمل زي سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه اعمل زي سيدنا النبي عليه السلام شوف سيدنا النبي عليه السلام قال لك ايه واقتدي بيه ليه بتقتدي بالممثلين ليه بتقتدي بالرقاصين ليه واحده تقعد ت- تعمل شعرها زي واحده ممثله ولا زي واحده رقاصه هو انت في الاخر هتيجي ربنا يقول لك انت هيبقى شر الاثنين امال الايه في سوره الزمر وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنه زمر اتقوا ربهم المؤمنين والمتقين واللي كانوا بيصلوا مع بعض وال... آه. وسيق الذين كفروا الى جهنم زمرا برضه جماعات جماعات الحشاشين مع بعض والخمرجيه مع بعض والمتنيلين الزنا مع بعض اه كل دول كده مش اقوى ولذلك هات سوره الزخرف آه وكذلك ما ارسلنا من قبلك في قريه من نذير الا قال مترفوها انا وجدنا اباءنا على امتها وانا على اثارهم مقتدون احنا هنقتدي بدول هناخدهم قدوه لينا بص القران يقول ايه وان على اثارهم مقتدون قال أو- اولو جئتكم باهدى مما وجدتم عليه اباءكم اقول لكم على اهدى من- اهدى مما وجدتم عليه اباءكم قالوا ان بما ارسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبه المكذبين ها؟ فشوف الله عز وجل يقول لهم اجيب لكم الاهدى اللي هو الصراط المستقيم بدل الغلط والاقتداء بناس فساق فجار ده انت المفروض مش تقتدي بيهم ده انت المفروض تكرههم تكرههم لان ربنا بيقول في سورة النور ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخرة والله يعلم وانتم لا تعلمون طيب اللي لهم عذاب اليم في الدنيا والاخرة تقتدي بيهم تعمل زيهم انت عايز عذاب اليم ولا ايه ها انت عايز تقتدي بانسان صالح يدخلك الجنة تمشي وراه كده لغاية ما يشربك من ايده الطاهرة صلى الله عليه وسلم وهكذا ولذلك سيدنا عليه السلام في الاخرة يشربنا من الكوثر فيا رب وعدنا يا رب فيقول فتأتي الملائكة بأناس ناحية الشمال تيجي الملائكة تزق الناس ناحية الشمال كده ابعد انت ابعد انت ابعد انت ابعد انت فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول ايه امتي امتي سيبوهم دول بتوعي دول امتي ثم الملائكة تقول له ايه انك لا تدري ما احدثه بعدك ما تعرفش دول عملوا ايه من بعدين هم للاسف امتك بس لا طب بالله عليك لو سيدنا النبي بعث دلوقتي ومشي في الشوارع يقول دول امتي اللي لابس البنات اللي لابسه ال stretch دي البنات اللي لابسين محزق ولا الناس يلبسوا دول والعياذ بالله دول امه سيدنا النبي تعال بص على الشباب كده اللي سامع الاذان والنهارده للاسف البانجو بيتشد علنا اللي بيشربوا بانجو من الشباب الغلبان كل واحد ياخد باله بانجو سجاير وبلاوي زرقاء كلها من ايه وشوف الشباب بالليل واقف على النواصي واقف على البتاع. غلابه غل- دول امه سيدنا النبي عليه السلام يفخر بيهم سيدنا النبي دول لانهم اقتدوا بغير آه، هدي النبي صلى الله عليه وسلم
زمان كنت تلاقي الكاريكاتير دايما يكتبوا فيه ان المشكله بين الزوج وزوجته الجورنان لان الزوج يدخل البيت يمسك الايه يمسك الجورنان والزوجه تقعد مفتوحه مستنيه ما يخلص الجورنان هو يخلص الجورنان وينام النهارده التلفزيون بيعمل اسود من كده واظن قلت لكم الكلام ده قبل كده ان يبقى الراجل قاعد والست كمان الزوجه قاعده الراجل جاي بعد ما اشتغل 12 ساعه من 6 الصبح ل 6 بالليل راجع مهدود حيله لبس الجلابيه الكاستور اللي مراته مرقعها له مش عارف منين وقعدوا يتفرجوا على التمثيليه ثم هي تشوف حسين فهمي مسبسب شعره وملمع عينيه وعيونه اللي مش عارف ايه وهي تبص لحسين فهمي كده وتبص لجوزها كده تبص للتاني ملمع ومشيك وقاعد يتنطط زي الرهوان والراجل وبالعكس عشان كده انا اقول ان اللي يرى- اللي يسمح لمراته تشوف الرجاله دي يبقى ايه؟ انتم ادرى انا لا اقول وكذلك العكس بالعكس ان يجلس الرجل امام التلفزيون وامراته مخلفه سته وطول النهار مهدود حيلها في مسح وطبخ وغسيل وطبخ و و و و وجت اخر النهار خلاص قاعده جنبيه وهو يبص للممثله اللي قدامه اللي عماله تتنطط لابسها 20 شيطان زي العفريت عماله تتنطط ويبص لها كده يقول هذه امراه وهذه امراه ده يمكن نفس الشيء فلذلك هذا هدم هدم للبيوت هدم للبيوت فعلا وعملية خلع الرضا من القلوب لا الراجل راضي بامرأته ولا المرأة ترضى برجلها بعدما تشوف هؤلاء وهؤلاء محترفون في الضلالة
آلاف الأفلام يعني ماري منيب هذه تصدرت كل البطولات في العداء بين الزوج والزوجة وأم الزوج لا تستطيع ترى فيلم في ماري منيب إلا وتجد العداوة القديمة الموروثة كأنها ثابتة أو قرآن نازل بأن لابد أن يكون هناك عداء بين الزوجة وأم الزوج وانظر عاد الفيلم الطويل العريض بين الحمات سواء كانت ام الزوجة او كانت ام الزوج والعداء الذي ينصب على الزوجين
حفظنا الله ونعم الوكيل حفظنا الله ونعم الوكيل في وسائل الاعلام لان حتى الحاجات الدينيه اللي بيجيبوها تهريج والله تهريج انا بحمد بالله في مناسبه الهجره لو تفتكروا كانوا جايبين امسيه اسمها الامسيه المحمديه هي قال الامسيه المحمديه دي جايبين ناس لابسين زلاطيط قراطير وقاعدين يتطوعوا ماسكين طار ويروحوا جايين كده ويقعدوا شويه ويروحوا جايين كده. ايه ده بيعملوا ايه دول؟ عايزين بيذكروا قال كل تفكير خلي بالكم اللي بيتفرج على الحاجات دي برضه غير المسلمين اليهود والنصارى فطبعا بقى عليهم يضحكوا على الاسلام ويضحكوا على المسلمين شوفوا المسلمين عاملين ازاي واحد مدندش وعامل مكانين بتاع وطرطوط ومش عارف ايه ولابس واقف يقول الله تدل لك طب وبعدين عايزين الله عايزين الله صحيح طب قول اللهم كذا اللهم كذا حتى لو عملت كده تبقى غلطان لان سيدنا النبي في غزوه خيبر قال ايها الناس اربعوا على انفسكم فانكم لا تدعون اصما ولا غائبا لكن الخير بقى الناحيه الثانيه جايبين واحده بقى واقفه مدندشه ومفركشه قال دي اخت آه. هو بقى يقول الله يقول الله يرد على بعض هما الاثنين ايه ده؟ تعملي ايه يا اخت؟ تعملي ايه؟ عايزه ايه من الله؟ وايه اللي جابك هنا؟ ايه اللي موقفك مع الرجاله هنا؟ دي الامسيه المحمديه دي الامسيه المحمديه دي هو ده الدين مين اللي يقول كده؟ فالاسلام بيامر بالفصل بين الرجال وبين النساء وبغض البصر تهريج حتى الفيلم اللي جابوه قالوا لك هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام ايه ده هجرة الرسول قعدت اخش في هجرة الرسول لا هجرة الرسول ولا فيها احداث الهجرة المخرج عمال يلف ويلف الفيلم كله على اللي بيحب الأخ- اخ وبيحب اخت فالاخت بتحب الاخ والاخ بيحب الاخت وبعدين الاخ ساب الاخت وهاجر بتصير المهاجر بقى فهي مستنيه بقى ترجع له بقى عايزاه بقى فكر بقى هو بيفكر فيها وبعدين فين وعمال بقى يحيك احداث الهجره الخلاصه الناس قاعده كلها مشغوله مش بالهجره ولا بالنبي عليه الصلاه والسلام رجع لها ولا لسه قبل بعض قبل بعض فين هجرت فهو بقى اخي في الله واختي في الله قبل بعض خلاص بقى الحمد لله هجر هجره انسان طويل هي خلاص لقاها لقاها يعني هجرت وقابلها خلاص وربك ده كلام حتى التمثيليه يا راجل اللي هنا تاريخ والله تاريخ ده اقسم بالله ده دي تمثيليه ما اعرفش تمثيليه ايه دينيه قال بيسموها تمثيليه دينيه انا مش قلت قعدت اتفرج انا كل الناس فيها على طول والله بس بس خلاص انا ما عنديش مفضل هات تلفزيون في بيتي بفضل الله يعني لكن بقى اهو ساعه ما اكون عند والدتي مثلا ولا حاجه بشوف اشوف الحاجات اللي بيسموها دينيه اقول لك بيسموها حاجات دينيه اهي ما بتفرجش عليها برضه قلت وريني الدينيه التمثيليه التمثيليه دينيه يعلم الله زي دين الصحابه فيها والله رب زي ربنا سامحنا يا رب زي دين الصحابه زي شويه ناس بلطجيه قاعدين راكبين جنود وماسكين سيوف والله كده وعلى اسفه حاجه ما تفهمش ايه اللي حصل ما تعرفش قال لي روح قايلين مره واحده ايه هيا هيا هيا هيا هيا روح قايلين كده قاعدين هيا هيا هيا قال يطلع لهم واحد تاني كده ايه راجل بقى جديد كده وعاقل قال لهم ازاي؟ ها قوم ده ده العقل اللي فيهم ده واخد بالك اه والله كده يا قوم يا قوم روح واحد كده هيسحب ويروح واخد بالك اه ايه اسمع اسمع ايه ايه الموضوع مش عارف روح بقى يعملوا يمين وشمال كده وبيتكلم بالراحه خالص قال ده العقل اللي فيهم يعني مفيش اخوات اثنين ثلاثه كده جت مره هيا هيا الله ايه الموضوع هو انتوا ولا هيا هيا هيا هيا هيا رايحين فين دول ويطلع عليهم بقى العقل برضه يا قوم برضه بتاع يا قوم ده بتاع يا قوم انا هدي فيهم ده دول بربك صحابه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بربك دول الصحابه حسبنا الله ونعم الوكيل
استمع إلى هذا الخبر تنشره الرأي العام العدد 8744 التاريخ 6 4 88 تقول شبكة منافية للآداب تضم ممثلين وبعدين تفاصيل هذا الخبر فنانات وفنانين عندهم شقق يروجون الدعارة والزنا ألقي القبض عليهم الخطورة تكمن أيها الأحباب بين هذا الخلط الرهيب الذي ينظر إليه الجيل المسلم اليوم في البيت وهو جالس أمام التلفزيون يشاهد مسرحية أو يشاهد فيلم سهرة أو يشاهد آه، فن من هذه الفنون تجد المفهوم الذي يرسخ عموما عند الجيل أنه يجوز الخلط بين الحق وبين الباطل بين الفساد وبين الأخلاق أتعرس وأروح عمره آه، أصلي وأشرب خمر أمثل عارية ويقبلني الممثل وقد أظهر بفيلم جنسي وأقرأ القرآن وهذا الأسلوب الخبيث المدمر ينتج عندنا جيل من البنات والأولاد عندهم انفصام عقيدي انفصام أخلاقي رهيب
لدرجة مرة في فيلم وكنا قاعدين في ال- في السينما في ال- الكلام ده قديم برضه شوف يعني الواحد دلوقتي بي- بي- بيقارن وبيحلل كل السينما اللي كان بيقزقز لب وقف واللي كان عمال يتكلم سكت وهس هس ليه المخرج بقى باين لك ان الراجل بقى عمال يقول لها اوعي تقابليه انا هقطع رقبتك لو شفتك تاني مره معاها هعمل صح الراجل بيتكلم صح قال هي بقى قررت ايه قررت انها تهرب معاه تهرب مع حبيبها وشوف بقى مخرج الفيلم بقى جاب لك بالليل الراجل هو داخل ينام وبعدين قال هي داخله تنام في الليله دي هي قررت وكانت بعت جواب لل- لل- استغفر الله العظيم يا رب اللي بتتنايم معانا اهو فقالت له احنا هننزل بالليل قابلني عشان نهرب سوا وبقى جاب لك منظرها وهي قايمه من النوم هي قايمه تعمل حاجه غلط قايمه تمشي في زنا والعياذ بالله اهو كل الفيلم ومنهم انا برضو قبل الالتزام كان الواحد عمال متعاطف معاها عمال يقول يا رب يا رب تهرب يا رب تنزل خليها تخلص من ابوها ده ياه اه يا رب يقابلوا بعض على الله ياخدها ان شاء الله روح في اي حته بس يا رب يتلموا على بعض يا رب يتلموا على بعض شوف بقى قلوبنا عامله ازاي بنحب الحرام متعاطفين مع الحرام وبقى الفيلم كله والناس كلها اللي بيتفرجوا ها ومتعلقين ها قامت الحمد لله لمت الشنطه كويس يلا بسرعه بسرعه لم شنطتك دي ورثه الفستان مش مشكله يا شيخ سيدي اخلصي وبعدين المخرج يجيب لك صوره ابوها وهو بيشخر ايوه كويس خليه نايم وبعدين فجأة الراجل صحي قعد يلا الراجل استنى هوب قام من النوم لحسن يشوفها يا رب ما يشوفها يا رب ايه ايه اللي انت بتعمله ده ايه التعاطف اللي انت بتعمله ده ها ده حب حرام حب حرام ده دي هتنزل مع واحد في الحرام لكن احنا كلنا ايه متعاطفين مع ايه مع الحرام مع الحرام جيب لك واحد برضه والعياذ بالله بيحب واحدة ومش عارف ع- بيعمل حاجة غلط معاها وفي لحظة عن الباب اتفتح عليهم مرة واحدة انت تقول ياه كان لازم دلوقتي كان يسيبهم يا اخي كان مش عارف اه اتربى عندنا حب الحرام والله يقول في سورة النور ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين امنوا مجرد يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا هنا في الدنيا وفي الاخره لسه في الاخره لكن في الدنيا هنا ولهم عذاب عظيم والعياذ بالله حب الحرام ستة ستة دي مصيبة بقى ستة دي ايه الف المعصية والحرام يعني ايه يعني التعود على المعاصي ورؤية الحرام خلاص تبقى انت متعود بقى ازاي منظر واحد بيحب واحدة واحد والعياذ بالله بيقبل واحدة تشوف دي في فيلم وتشوفها في مسرحية وتشوفها في تمثيلية فخلاص تبقى العملية ايه عادي يوم ما تشوف واحد بيقابل واحدة طب وفيها ايه آه، اذا كان البطل فلان الفلاني كان بيعمل كده مع البطلة فلان الفلاني دول بطولة دول ابطال امال يبقوا صحابة سيدنا النبي ايه دول فساق فجار بيزنوا في بعض في الحرام ولو انه مش زنا الكامل لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم العينان تزني وزناهما النظر واليدان تزني وزناهما اللمس والاذنان تزني وزناهما السمع والفرج يصدق كل ذلك او يكذبه حديث رواه البخاري حديث صحيح هو يعني الزنا لازم يبقى كده كده لا العين بتزني والايد بتزني والودن بتزني وهكذا فلما تشوف انت المناظر دي وتتكرر خلي بالك من تتكرر وتتعود عليها يبقى عندنا حاجة اسمها ايه الف المعصية والحرام يعني لما بيجيب لك في التمثيليات والمسرحيات الباب بيخبط واحدة شعرها باين وحالها بالبلع ولابسة لبس بيت وتروح طالعة تجري على الباب وفاتحة مم. في وش الباب كده على طول ويجيب لك منظرها كده وقال الراجل قابلها قال عداد النور قال مش عارف واحد اهلا اهلا وتروح مسلمه على الراجل اهلا اتفضل هو مش موجود اي خدمه الله ايه اللي طلعك انت طالعه ليه في الاسلام لما يكون الراجل مش موجود ما تفتحيش الباب تتكلمي من جوه والسلام عليكم الاخ مش موجود ما تخشش قال صلى الله عليه وسلم اياكم والدخول على النساء في صحيح البخاري قال رجل يا رسول الله ارايت الحم قريب الزوج قال الحم والموت الحم والموت الحم والموت ده مش تعصب ولا تزمت لا والله ده التزام باحكام وتعاليم الاسلام واللي يقول بغير كده يبقى ديوس ديوس ما بيغيرش على اهله ده سيدنا النبي قالوا له طب ارايت الحم قريب الزوج قال برضه الحم والموت ما يخشش في غياب الزوج ها الا طبعا اذا كان في اولاد كبار وكذا وكذا انما انت بتشوف بقى في كل التمثيلات والمسرحيات والافلام الباب يخبط تروح طالعه هي ايه ت- خلاص اصبح حاجه عندك بقى عاديه يبقى لو ما لو واحده ما عملتش كده تزعل انت ايه فيها ايه يا اخي يعني الله ايه لما تطلع تتكلم على الضيوف يعني ولا تفتح الباب وهي مش عارف ايه فيها ايه اه فيها ايه لانه ايه الف معصية يعني خدت على كده اه كلمة الف يعني خدت تعودت زي الاف قريش الافهم رحلة الشتاء والصيف يعني خلاص الفوا انهم يطلعوا الايه الرحلتين دول زي ايه زي ما يجيب لك كل بطل في الافلام قال لازم يكون معاه سجارة لازم يدخن خلاص انت لما تشوف واحد يدخن مش هتستعجل الامر ده ما فيهاش حاجة قال البطل بتاع الفيلم قال عنده مشكلة وعايز ينسى يقول للتاني يقول له انت حاول تنسى انسى ايه يقول والله ما انا فاكر المهم انسى وخلاص طب انت ازاي اشرب خمرة ورحت مك- خبط ال- ال- الكاس خلاص اصبح عندنا ايه الف خلاص يجيب لك ناس قاعدين يشربوا شيشة ها وقال لهم ناس محترمين وكذا فخلاص انت لما تشوف المنظر ده في قهوة وانت ماشي او في الشارع او واحد قاعد عادي جدا خلاص انتهى اصبح عندنا الف المعصية يجيب لك ناس قاعدين يشربوا شيشة ها وقال لهم ناس محترمين وكذا فخلاص انت لما تشوف المنظر ده في قهوة وانت ماشي او في الشارع او واحد قاعد عادي جدا خلاص انتهى اصبح عندنا الف المعصية زي ايه لما يجيب لك البطل والبطلة بياكلوا هما الاتنين ولا بطل ولا بتاع هما دول بطولة لكن جايب لهم لك هما الاتنين بياكلوا وقاعدين في نادي او كازينو وبعدين بياكلوا يروح جايب لك الايه الكاميرا تركز عليهم يقطع بالسكينة بايده اليمين ويروح غارز الشوكة بايده الايه الشمال وياكل بالشمال مع ان سيدنا بيقول لا تاكل بالشمال ولا تشرب بالشمال ده الشيطان هو اللي بياكل ويشرب بشماله يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك سم الله وكل بيمينك انت اتعودت بقى تشوف دول خلاص واحد شافه اتعود ان بياكل بالشمال بياكل بالشمال بياكل بالشمال خلاص زيارات الواحد جاي واخد مراته راح يزور واحد تاني قام هي دي تقابل ده وده يقابل دي والاتنين يقعدوا مع بعض ومش عارف ايه زي الخنازير الخنازير والله يا شيخ يمكن الخنازير ما تعمل كده استغفر الله اولئك كالانعام بل هم اضل اولئك هم الغافلون قال في الافلام والمسرحيات قال ايه بعد اذنك يا استاذ ايه تسمح لي آه، بالمدام ارقص معاها الرقصه دي اه اتفضل يا اخي عادي زي اختك بس ارقص معاها بادب ها بادب اه ارقص بادب قال صور الخيبه وقال عادي بقى ده بياخد من زوج ده وده مش عارف ايه وقال دي تنزل من ورا جوزها تروح تشتكي قال همها الواحد وتقول له يا فلان انا عارفه انك انت صاحب جوزي وانا عايز اشتكي لك واحكي لك اه اتفضلي اتفضلي هي امرأة- المدام موجوده لا مش موجوده بس عادي خالص اتفضلي عيب ده احنا اخوات تخش ادي خلوه تتكرر بقى في تمثيليه في مسرحيه في اي خلاص اصبحت ايه الف المعصيه ولذلك شوف قوم آل لوط قالوا ايه على سيدنا لوط اخرجوا آل لوط من قريتكم ليه ايه المصيبة اللي عملوها انهم اناس يتطهرون ايه يتطهرون الله طب يتطهرون دي وحشة اه وحشة عند مين
أيها الإخوة جاءنا الآن البيان التالي
هو عشان كده بقول لك اهو مات اهو ايه اللي نفعه وشوف ربنا لا اله الا الله ربي ما ما احلمك ربنا سبحانه وتعالى خلى نبأ موطن يطلع وهو على السرير هو على السرير ما ماتش لسه وراح على التلفزيون جايب انه مات فطلع يجري آه، لما راحوا له بتاع السينما ده وبعدين اه قالوا له ايه رايك بقى في ان نبأ موتك طلع يعني مثلا توب الى الله بقى والحق نفسك والله من استغفرك واتوب اليك وك... لا قال لهم دي بروفا للموت دي بروفا بروفا هو الموت الموت دي بروفا وبعدين مسمينه ايه الملك استغفر الله العظيم يا رب الملك هو الله ده لما مات قالوا ايه المات الملك استغفر الله يعني الله بيموت يا ناس وطلع واحد انا عايز اقول حمار بس لا الحمار متهيألي يزعل لا والله صحيح قوم اذا صفعت بالنعال وجوههم قوم اذا صفعت بالنعال وجوههم ناس لما تضربهم ب- بالنعل تساءلت النعال باي ذنب تصفعه يعني طب انا ذنبي ايه تحطيني على الوش اللي زي ده واخد بالك واحد بيقول لك انا لا انا مش هسميه ملك ده انا هقول انه ملك الملوك تخيل الملك الملوك قال استغفر الله العظيم يا رب استغفر الله العظيم يا رب
اخرجوا آل لوط من قريتكم ليه ايه المصيبة اللي عملوها انهم اناس يتطهرون ايه يتطهرون الله طب يتطهرون دي وحشة اه وحشة عند مين على اللي ما بيتطهروش على اللي الفوا المعصية ولذلك الناس النهارده تقول لك كده تبني ايه ده التعيد اللي انتوا فيه كل ما تشوف واحده تغض بصرك وتروح تزور واحد ما تلاقيش تقوم ترجع عارف ايه ليه يا ابني كده الله ايه غض البصر ده وإيه اهم حاجه القلب وهكذا وكذا اخرجوا اهل لوط من قريتكم انهم اناس ايه يتطهرون مصيبه فعلا والله واحنا مسؤولين عن عيالنا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالرجل في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كفى بالمرء اسما ان يضيع من يعول ربنا هيسالك عن عيالك دول والله ولذلك العيال اللي بيتفرجوا على الحاجات ده ايه تلاقيهم لما يجوا يلعبوا مع بعض يقولوا كده ما تيجي نلعب اه مش عارف آه، زوج وزوجه اب وام تعال نلعبوا مش عارف ايه وانا اعمل كذا وانت تعمل كذا شافوا الكلام ده وانا والله بيجي لي ورق في من من مشاكل الاخوات والاخوه فيها بلاوي وفيها مصايب زي دي وانا والله بيجي لي ورق في من من مشاكل الاخوات والاخوه فيها بلاوي وفيها مصايب زي دي فبتبقى افساد الاولاد بعلم ما لم يحن وقته تحت
هذا أنا أوصي كل والد وكل والدة بلا استثناء أن لا يتهاونوا بين الحين والحين عن التفتيش بهدوء ودون ضجة في حاجيات البنات والأولاد في سن المراهقة بالذات دون أن نشعرهم بهذا لما الطالب والطالبة تروح المدرسة الأم بهدوء أو الوالد بهدوء يطلع من الدوام أو يأخذ إجازة المهم يبدأ يفتح الدواليب ويفتح الأوراق حتى أشرطة الفيديو الخاصة اللي موجودة عند البنت أو الولد حتى عناوين التلفونات حتى الرسائل المغلقة فإن الخطورة أصبحت بمكان أن لا يكاد ينجو بسبب العفن الفني إلا من رحم الله وكثير من أولياء الأمور قالوا يا شيخ لا تعمم قلت يا أخي اذهب وابحث فذهب وبحث أقل واحد فيهم وجد شريط المغنية ماجدة الرومي تحط البنت بالليل وتحط على اذنها السماعات وتركبه في الريكوردر جهاز التسجيل وعلى ابو ان البنت نايمه خلاص ذاكرت وانتهت هذه اشرف وحده تعتبر اللي بس تكتفي بانها تسمع ماجد الرومي بالليل عند ما تنام وماجد الرومي عند ما تغني في اغانيها حتى تعرف على اي شيء تنام البنت وينام الولد في الليل وبدون ان يظهر صوت دون ان تظهر نغمه او حرف الجهاز موجود على الطاوله مالت المذاكره وشريط الكهرباء متصل بالسماعه الى الاذن وهي تسمع وكل الذين قلت لهم عادوا الي فمنهم يقول اكتسبت رساله حب ومنهم من يقول اكتسبت شريط غناء ومنهم من يقول اكتسبت شريط فيديو عشان كده بننصح ان كتبت الكلام ده تحذيرا للاباء الذين يستهينون بهذه الامور أم- مع- في التعامل بين الاب والام امام هؤلاء الاطفال فليحترز هذه الطفله شوف بنت عندها اربع سنين وولد عنده خمس سنين بيعملوا ايه؟ لانه عمل لانه ايه؟ شاف الكلام ده على التلفزيون شافه قدامه ولعلكم قراتم في جريده المساء منذ اربعه اسابيع فقط هذا الولد ابن العشر سنوات الذي دخل عليه ابوه فوجده يجامع اخته بنت 15 سنه وده في جريده المساء منذ ثلاث اسابيع على وجه التحديد خذ اكثر من هذه وهذه طفله اخرى استيقظت من نومها بعد منتصف الليل فايقظت اختها شيرين تلميذة المرحلة الاعدادية وهي في الحضانة البنت اللي صحت دي صحت تلميذة فين في الحضانة فقالت لاختها الكبرى هامسة اريد منك يا اختي ان تنتظريني حتى اعود وأن تفتحي لي الباب في هدوء حتى لا يستيقظ أحد في البيت فأنا ذاهبة الآن إلى حديقة الميدان ولما سألتها أختها عن سبب ذلك راحت جنينة ليه الساعة 12 بالليل الساعة واحدة قالت أنها اتفقت مع زميلها عمرو على اللقاء في الحديقة بعد منتصف الليل وهو الآن ينتظرها هناك دي بنت فين؟ في الحضانة تقول وقد قال لي أن أنزل من فراشي وأهبط على إحدى المواسير مواسير المجاري حتى أصل إلى الشارع دون أن يشعر بها أحد ولكني خائفة من الهبوط على المواسير أخاف أن أقع ولذلك سوف أخرج من الباب ولكن انتظريني عند الباب حتى أعود فسعرعت البنت الكبرى وأيقظت الأب والأم وذهب الأب في اليوم الثاني إلى الحضانة واستدعى الطالب عمرو العتيق الذي لم يبلغ خمس سنين عنده خمس سنين ولاطفه بعد الشوكولاتة والمصاصة حتى يعرف منه السبب فقال له انه شاهد احد افلام الفيديو فرأى فتى يتفق مع فتاة على اللقاء بعد منتصف الليل في احدى الحدائق بعيدا عن مراقبة الاهل وانه اعجب بالمغامرة واحب ان يمارسها بنفسه مع صديقته شيماء وانه خاطبها في الامر فاقتنعت واتفقا على اللقاء في الساعة الواحدة صباحا في الحديقة وهذا ما يصنعه التلفزيون في عقول اولادنا اوعى تفكر انك تبقى قاعد انت واولادك قدام التلفزيون وهم يشوفوا آه محمود ياسين بيغازل نجلاء فتحي وانت تفكر ان ده يا اسطى يعني مش فاهمين حاجه مين اللي قال لك؟ وانا اكتب في بحث الاستمناء وجدت في مجله طبيبك الخاص في عدد مارس سنه 82 كلام في قمه الخطوره ان اخطر سن للطفل عمر سنتين عمر سنتين فتجده يعبث بأعضائه التناسلية ويحدث في جسمه تحركات مثل تحركات النسل فإذا بلغ أربع سنين بلغ مكمن الخطورة تفاجأ إن بنتك تيجي تتكلم معاه تحط إيدها في وسطها وتروح هزة نفسها وتقول لك نعم يا سي بابا جابت الكلام ده منين؟ إيه؟ من التلفزيون من التلفزيون والولد تيجي تكلمه يقول لك ايه ده وانت يعني عشان ابويا هتسرقني جاب الكلام ده منين من التلفزيون من التمثيليات من الافلام شيوع الالفاظ البذيئه كما حدثني احدهم ان كان في احدى التمثيليات او المسرحيات في ممثل وممثله قاعد يشتمها اقل شتمه ان يقول لها يا بنت كذا وكذا وتمثيليه مش او مسرحيه مشهوره ومعروفه بتاع انتهى الدرس يا غبي هو يقول هذا يعني المقصود انك ينبغي ان تنتبه الى هذا ان التلفزيون يدمر الاخلاق على جميع المستويات
اما انا هضطر اتكلم بقى عشان ما يتقالش ان احنا اللي بنوسيه لا مش احنا اللي بنوسيه لا ما هو انت ما تضربنيش ومن كتر الضرب لما صرخ تقول لي واغضب من صوتك عيب تعلي صوتك ها دب لا اللي يجي يقول لي ما يقوليش عيب تعلي صوتك يقول له عيب تضرب لان لما بتضربني انا بعلي صوتي يبقى مين السبب في علو صوتي احد المذيعين
يتكلم في الاسلام ليه من قلة العلماء جاي في البرنامج بتاعه بيتكلم عن الختان ختان المرأة
وقف واحدة محجبة
واحدة محجبة معاها بنتها وبعدين طب بنت دي مختتنة واحد تقبل حد يوقف مراتك في الشارع ويقول لها اختن لكن طبعا الاتجاه العام ايه ما هو دي يا اخويا مقررات مؤتمر السكان ارجع بدماغك لورا فاكر مؤتمر السكان اللي عملوه هنا وقعدوا قالوا الراجل يتجوز راجل والمرأة تتجوز مرأة وال... والراجل في راجل والمرأة في مرأة ما فيش تعدد الأسرة البند رقم سبعة تعدد نظام الأسرة الأسرة عندكم ايه راجل وامرأة لا لا لا ممكن يبقى راجل وراجل لا لا لا ممكن امرأة وامرأة وقالوا مفيش ختان للمرأة خلي بالك بقى المخطط ايه عشان تعرف افساد مصر افساد بناتنا وشبابنا يرفعوا سن الجواز ويعقدوا الجواز فيش شقق مفيش فلوس مفيش شغل وبعدين مفيش ختان يبقى على طول ايه ضياع والاتجاه العام بقى في التلفزيون لما يقروا حاجه كله يشتغل عليها يلا ها كل البرامج حتى الاماني والاغاني برضه المقالات ختان يبقى ده مخطط بقى يعني ده مخطط واخد بالك بتتكلم عن عن الختان اها ايه ده حتى كل ده بقى كوم كوم وندوة يوم الجمعة كوم تاني يوم الجمعة بقى وزير الصحة ونقيب الأطباء وجايب لنا واحد بدقن معرفش ده نظامه ايه ولا مين ده المهم ان اللي بتقدم البرنامج شعرها عريان وفتحة صدرها باينه وحالتها بالبلة انا كنت عند امي في محرم رميفه بتفرج قالوا لي تعالى تعالى في ختان ومش ختان وبتاع دخلت ايه الموضوع وريني قعدت ابص واحد يا اخويا طالع المرأة طبعا والعياذ بالله تبرج فاضح ها وطالع الراجل يقول لك ايه آه الختان هذا ليس له سنة مؤكدة ولا هو من الاسلام طب واللي شعرها عريان وفتحة صدرها باينة دي دي ايه دي دي من الاسلام ها ابو دقن انت ده تايواني اكيد ده مش original ده لا والله تايواني ده دقن تايوان لان عمال يتكلم عن الختان وواحده مش عورتها باينه مكشوفه عمال ايه ايه وبتاع ولو سمحت لي بس ممكن اكمل يعني مش تقول له اتفضل اتفضل ها، مش هتتكلم بالختان قول قول يطلع ويقول للاسف يعني الذين يريدون ان يعودوا بنا الى الوراء الف سنه يعني ايه؟ ها؟ يعني الاسلام يعني مش كده؟ الاسلام الاسلام احنا احنا مش عايزين نتكلم في الدين احنا عايزين نحيد الدين في المساله دي عايزين ايه؟ نحيد الدين قول لي يعني ايه نحيد الدين؟ يعني ايه؟ يعني معلش حط الدين على جنب يعني مؤاخذه ايه العشاء كده اللي انت لابسها الدين ده ايه العجيب حط الدين تعال نتكلم بقى من غير دين بقى ينفع نتكلم من غير دين ايه نحيد الدين يعني ايه يعني خلي الدين على الحياد لا قل ان صلاتي ونسكي ومحياي كله ومماتي لله رب العالمين الله يقول في سوره البقره يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه يعني كله ايه نحيد الدين في المساله دي يعني نيجي في موضوع الخمره اه لا معلش حيد الدين عشان عندنا شركه الكروم والتقطير المصريه الربا معلش حيد الدين عشان البنوك كلها بتشتغل بالربا ال- العري وحجاب المراه لا لا لا لا حيد الدين عشان عندنا المذيعات كلهم مشلحات وده. معلش ها ها آه، حيد الدين ايه حيد الدين دي ايه ده ايه يا اخوانا ده تضييع للدين والله وبعدين بيعترض على الختان بايه انا افهم من اللي يعترض على الختان يجيب احاديث يجيب قران يجيب ادله ها سيدنا النبي عليه السلام قال اذا التقى الختانان وجب الغسل مش ده حديث الختانان يعني الرجل والمرأة ها بس بالنسبة للمرأة يعتبر مكرمة مش فرض مكرمة يعني تكشف دكتورة الأول وتشوف تستحق المرأة دي ختان ولا لا لو استحقت ختان زي ما قال سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لأم عطية اللي بتقطع قال اقطعي ولا تنهكي يعني ما تاخديش جزء كبير ها انما بقى بنفس الحركة اللي هصورها لك في التلفزيون يقول هو اللي ماسك مشرب في ايده وشغال من ديل ديل ديل ديل ديل ديل ده دين الله انت بتعترض على ايه على الغلط اللي بيعمله واحد ماسك مشرب طب افرض الدكتور بيدي واحد ابره وبعدين خد نفس الابره عطى بيها واحد تاني خد نفس الابره عطى واحد خد نفس الابره الغلط فين في العيانين ولا في اللي بيعمل كده في اللي بيعمل كده قال لا يبقى انت قول ان كل واحده بقى ليها مشرب ويتطهر بعد كده اه انت بتعترض على ايه بالظبط ايه اللي انت بتعترض عليه تعترض على امر امر فعله سيدنا النبي عليه السلام وامر به يقول لك لا ده له سنه مؤكده وليس من الدين يا سلام ليس من الدين بيقولها علماء احنا معانا فتوى مصوره من شيخ الازهر اللي فات الشيخ جاد الحق قال البلد اللي لا تختتم فيها النساء يرفع السلاح في وجه اهلها والفتوى موجوده انا مش بكتب من نفسي انا مش عالم ولا فقيه انا داعي الى الله شيخ الازهر قال الكلام ده والفتوى موجوده ويا ريت نبقى نجيبها لكم تعلقوها في الجواب وبعدين بمنتهى قله الادب تطلع مذيعه بالله عليك بالله عليك تطلع واحده ست تقول لواحد قاعد على المنصه وعمليه الختان لو سمحت يؤثر على اللقاء الجنسي بين الراجل وبين المراه ايه ده يا اخويا ده ايه يا اخويا قول لي احنا فين هنولولو ايه اللي احنا بنعمله ده واحدة تقول لراجل اللي مش عارف ايه واللقاء اللي انا وصلت للمرحله دي قلت اقفل اقفل يا ابني التلفزيون بس من غيظي الضغط زاد عليا طلعت البلكونه اتاري البقال اللي قدامنا فاتح التلفزيون فكان خلص البرنامج ورب الكعبه زي ما بكلمك تعرف بعد البرنامج ده مباشره جاء ايه عشان تعرف بس الناس بتاخد دينها منين يعني ده لو مكان محترم انا ناقش واروح اقول لهم لا يا اخوانا انتوا بتقولوا غلط والاسلام والدين بعد البرنامج ده مباشره طلعت واحده بتغني هل راى الحب سكارى مثلنا قلت يا اخوانا مش كانوا دول بيقولوا دين لسه مش دول كانوا بيقولوا دين لسه في بعد الدين تربات الدين تيجي ازاي بس يبقى الحمد لله اللهم لك الحمد والشكر علشان ما ح- ينفع تروح خماره تاخد فيها درس هم؟ ما انا بقول لك اهو يبقى ما تقوليش بقى اصلهم بيقولوا في التلفزيون ما يقولوا ما هو اللي بيقول الله يقول في سوره البقره ولا تلبسوا الحق بالباطل ما هي تلبات تكتيك يا ديني زي الشيخ شعراوي ساعه كامله بعد الشيخ شعراوي ما بيخلص ولازم تيجي لازم عشان تمحوا الايه تمحوا الاثر بتاعه يبقى ده مكان ناخد منه دين ده مكان ناخد منه دين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام فمن يرد أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا يجعل صدره ضيقا حرجا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم وهو وليهم بما كانوا يعملون
يا من يجيب دعاء المضطر في الظلم يا كاشف الضر والبلوى مع السقم إن كان أهل الرضا إن كان أهل الرضا فازوا بما عملوا فمن يجود على العاصين بالكرم ملك الله من الوهاب من الخبير من البصير من المولى من النصير من العظيم من الحليم من الجليل من القوي من العلي من الولي من الغني من الرحمن من الرحيم من العزيز من الحكيم من الواجد من الماجد من الواجد من الماجد من الواحد من الواحد من الواحد وحد الواحد
اعمالكم آه، عمالكم فالكوارث تترى الكوارث تترى بين وقت واخر والنذر آه، تتوالى آه، والعقوبات آه، مضطرده يكفي حادثه اليوم التي حصلت في قطار البدرشين آه، والتي فات- مات فيها هذا العدد الكبير كلها بلايا وكوارث ما السبب فيها هو من انفسنا قل هو من عندي انفسكم آه، هذا كله من شؤم معاصينا وتفريطنا ثم هناك من يتلفت ويقول يقولون هذه الكوارث فيها المعاصي اين هي المعاصي؟ اين هي المعاصي؟ آه، ما هو بيحصل في اليابان وفي ال- كذا وكذا كوارث في اليابان ما هو لانهم كفروا ومشركين فهم اولى ايضا ان تحصل عندهم زلازل وان كان شؤم معاصينا يعمنا آه، اجمعين واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه فبذنوبنا دامت بليتنا والله يكشفها اذا تبنا المصيبه التي نحن عليها الان وكلنا ينتسب للاسلام والمؤلم في الامر ان كثيرا من الناس يتصوروا ان المسؤوليه عن الاسلام او الكلام عن الاسلام او الاهتمام بالاسلام هذا يختص وحكر على طائفه معينه من الناس إما المتدينين أو المتطرفين أو الشيوخ أو غير ذلك أما المسلمين الذين يشهدون الشهادتين شاع الآن والأوضاع التي نراها كأن هؤلاء غير مسؤولين عن الله سبحانه وتعالى كانوا غير محتبين فالمؤلم أن الناس ليسوا يعني فقط في حالة غفلة إزاء فتنة العجل الفضي لكنهم المؤلم أنهم في حالة رغبة ورغبة محمومة وأكيدة بحيث أنهم يتصورون أنه كالماء والهواء وإذا سمع الواحد منهم عن رجل قد طهر بيته من دنس هذا الجهاز يقولون كيف يعيش كيف يطيق الحياة هل هذا ممكن أن يعيش إنسان بدون هذا القوت الضروري الذي صار عندهم كالماء والهواء هل تصدق أن هؤلاء المسلمون الذين ينظرون لهذه المناظر هل بهذا جاء رسول الله عليه السلام هل أو أن الرسول عليه السلام يطرق بابك الآن وأنت جالس أمام الفيلم أو المسرحية أو الأغنية أو كذا أو كذا ماذا ستكون شعورك إذا تخيلت أن الرسول الآن على الباب وقد قدم لزيارتك هل تتخيل إذا دخل سيفرح بك وبانتمائك إلى أمته أم أنك تشعر بالعار وبالخزي وتحاول أن تستر هذه المصيبة التي تجهر بها ولا تبالي بها إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ألا يقدر الله سبحانه وتعالى أن يخطف أبصار هؤلاء الذين ينظرون إلى ما حرم الله ويرتكبون معصية زنا العين كما قال عليه الصلاة والسلام هل يأمنون نزول عذاب الله سبحانه وتعالى بهم بياتا أو هم قائلون في حال غفلتهم
وبعضنا يرى المنكراء المنكرات والعظائم أمام عينه فلا تهز فيه شعره ويذهب ويخرس كالشيطان لا يتكلم بكلمة ألا فاتقوا الله وقولوا كلمة الحق لا تخشوا في لا تخشوا في الله لومة لائم فإن الله ينفع بها ولا أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم وها هو حدث آخر حدث أيضا في مدينة الرياض رجل عمره ما بين الثلاثين والأربعين شاب في مكتمل شبابه لا يرتاح ليلة من الليالي إلا على كأس خمر يشربها أو امرأة يزني بها حياته مظلمة عربدة وفساد وعناد وبعد عن الله الواحد الديان تمر به الأيام والليالي ويشاء الله أن يتزوج بزوجه وبعد زواجه يزداد طغيانه ويزداد عصيانه ويرزقه الله عز وجل بابنة من زوجته لتترعرع وتبلغ الخامسة من عمرها ترعرعت وبلغت الخامسة من عمرها وهي لا ترى أباها إلا قليلا يسهر ليله على معصية الله ثم يأتي منهكا لينام ونادرا ما تراه ابنته في الليل نائمة وهو سهران على المعاصي وفي النهار وفي النهار في عمله وهي في البيت تمر الأيام وتمر الليالي فلا يزداد إلا سوءا وفي ليلة يتفق مع بعض قرناء السوء ويقدر الرحمن أن يتأخر عن هؤلاء الرفقة السيئين ثم يقول هو عن نفسه ذهبت وفتشت عنهم يمنة ويسرة نظرت إليهم هنا وهناك بحثت عنهم فلم أجدهم قال فما كان مني إلا أن ذهبت إلى صديق سوء آخر فذهبت إليه وأخذت منه كما يستحي إبليس أن ينظر إلى ذلك فكيف بالبشر قال ثم أخذته وعدت به في الساعة الثانية ليلا ولا إله إلا الله ثلث الليل الآخر يتنزل الرب هل من داع فأستجيب له ومنا من تهراق دموعه على خده من خشية الله فذلك هو الفائز ومنا من يرضع المعاصي في تلك الساعة وخاصة هذه الأيام مع قدوم البث المباشر في الساعة الثانية ليلا الله يقول هل من داع فأستجيب له والناس ينظرون إلى ما يغضب الله جل وعلا قال فدخلت إلى بيتي ونظرت لزوجتي وابنتي فوجدتهما نائمتين قال فدخلت إلى غرفة ذلك الجهاز يقصد الفيديو الذي خرب بيوت كثير من المسلمين وأضاع شباب المسلمين قال فدخلت ووضعت الشريط في ذلك الجهاز ثم جلست وبين أنا جالس وإذ بالباب يفتح وإذا بها ابنتي عمرها يبلغ خمس سنوات وإذا بها تدخل وتنظر إلي بنظرات حادة ونظرات قوية وتقول عيب عليك يا والد اتق الله عيب عليك يا والد اتق الله قال دهشت ودهشت وقلت من علمها من أنطقها إنه رب الأرباب سبحانه وبحمده قال وأغلقت الجهاز وخرجت ونظرت إليها فإذا هي نائمة قال فخرجت وأنا أتذكر قولتها عيب عليك يا والد اتق الله بقيت في الشارع أمشي وآتي وإذ بمناد ينادي الله أكبر الله أكبر نداء صلاة الفجر الذي حرمه كثير من المسلمين والذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من عظم الأجر فيه لو لم يكن من الإنسان إلا أن يأتي حبوا لتلك الصلاة لجاء حبوا قال وذهبت وتوضأت ودخلت في المسجد وما كنت أصلي أبدا قال وكبرت مع الإمام قال ويوم سجدت انفجرت من البكاء قال وعندما انتهى الإمام من صلاته قال الرجل الذي بجانبي ما بك يا أخي قال قلت له سبع سنوات ما سجدت فيها لله سجده بأي وجه ألاقي ربي سبع سنوات ما ركع فيها لله ركعة بأي وجه يلاقي الله جل وعلا قال ثم ذهب الناس وبقيت أتذكر جرائمي وفضائحي وذنوبي التي عظمت وعظمت وعظمت قال ونظرت في الساعة فإذا وقت الدوام يحين قال فانطلقت إلى عملي وكان لي زميل لطالما ذكرني بالله جل وعلا ولكنني لم أتذكر قال دخلت عليه فنظر إلي وقال والله إني لأرى بوجهك اليوم شيئا غير الذي أراه منك كل يوم قال لقد كان من أمر البارحة كذا وكذا وكذا وقص عليه قصته فقال احمد الله الذي أرسل إليك ابنتك لتوقظك وما أرسل إليك ملك الموت ليقبض روحك ثم قال إني لم أنم البارحة وأريد أن تأذن لي لأذهب لأنام فأذن له فخرج من عندك وذهب ودخل في مصلى الدائرة التي يعمل فيها ثم قام يصلي من الساعة العاشرة إلى صلاة الظهر قال وجئته وظننت أنه ذهب إلى البيت قال فتقدمت إليه ولما رآني انفجر بالبكاء فقلت له لم لم تذهب وتسترع قال يا أخي سبع سنوات ما ركعت فيها لله ركعة بأي وجه ألاقي ربي والله إن بي شوقا عظيما إلى الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم يقول وجعلت قرة عيني في الصلاة وتواعد هو وإياه على ليلة جديدة وعلى عمر جديد ليكون عمره تلك الليلة وليكون عمره بدايته في ذلك اليوم وما مضى فعمر لا يتشرف به وذهب إلى بيته يريد أن يرى ابنته التي لم يراها منذ أن قالت لها له كلمتها ويدخل البيت وإذ بزوجته تصرخ في وجهه وتقول أين أنت نتصل عليك فلم نجدك لقد ماتت ابنتك منذ لحظات ومنذ ساعات فما كان منه إلا أن انهار لم يتمالك نفسه إلا وهو يردد كلمتها عيب عليك يا والد اتق الله عيب عليك يا والد اتق الله ثم ماذا كان كان منه أن اتصل بزميل الصلاح زميله وأخبره فجاء وكفنوها وصلوا عليها صلاة العصر وذهبوا بها إلى المقبرة ويوم وصل إلى المقبرة قال خذ ابنتك يقول زميله وضعها في لحدها فأخذها ودموعه تقطر على كفنها وليس الذي يجري من العين ماؤها ولكنها روح تزيل تقطر ما كان منه إلا أن وضعها في القبر ويوم وضعها في القبر قال كلاما أبكى جميع من حضر الدفن قال يا أيها الناس أنا لا أدفن ابنتي ولكني أدفن النور الذي أراني النور هذه البنت أخرجتني من الظلمات إلى النور بإذن الله سبحانه وبحمده فأسأل الله أن يجمعني وإياها في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر أرأيتم يا أيها الأحبة يوم يعود العبد إلى الله فيجد الله سبحانه وتعالى توابا رحيما يا أيها المذنبون وكلنا ذو خطأ المولود إذا ولد أذن في أذنه اليمنى وإذا مات صلي عليه فكأن الحياة ما بين الأذان إلى الصلاة ولا إله إلا الله ما أكثرها من حياة إن للموت أخذة تسبق اللمح بالبصر إياكم والتسويف فإن سوف جندي من جنود إبليس أعماركم تمضي بسوف ربما لا تألمون سوى عسى ولعلما فاقضوا مآربكم عجالا إنما أعماركم سفر من الأسفار وتراكضوا خيل الشباب وبادروا أن تسترد فإنهن عواري اذكروا أن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل وإذا كانت نظرة الخلق, الخلق إليك تمنعك من المعصية فإن الله أولى بذلك أصلح ما بينك وبين الله وتقرب إليه بطاعته عسى أن تكون ممن يبدل الله سيئاتهم حسنات فإنك عما قريب تحمل على أكتاف الرجال ونفسك إن كانت صالحة تقول قدموني قدموني وإن كانت صالحة تصيح بصرخات تقض منها المضاجع يا ويلها أين تذهبون بها أحبتي في الله أسعد ساعة في العمر وأصدق لحظة في الحياة تلك الساعة التي يقف العبد فيها مع نفسه محاسبا وقفة العتاب وقفة الملامة إنها ساعة المخطئين المنيبين إلى رب العالمين إنها ساعة المنكسرين من خشية إله الأولين والآخرين إنها ساعة العتاب إنها ساعة الحساب التي يتذكر فيها العبد ما أصاب أيام خلت وليال مضت قد قصر فيها في جنب الله إذا تذكر السيئات وما أصاب من الأوزار رق قلبه وانكسر فؤاده من خشية الله تذكر حقوقا لله ضيعها وحدودا لله جاوزها ومحارم ومحارم لله انتهكها فانكسر فؤاده من خشية الله ورق قلبه خوفا من الله إنها ساعة الحزن والندامة والأسى على التفريق في جنب الله لكن سرعان ما يزداد الألم والندم إذا تذكر أنه إلى الله صائر وراجع ومسؤول وأنه مرتحل من هذه الدنيا ليقف بين يدي جبار السماء والأرض ثم يسأل نفسه كيف ألقاه وحقوقه ضيعت كيف ألقاه ومحارمه انتهت كيف ألقاه وحدوده تجاوزت كيف ألقاه بأي وجه ألقاه بأي قدم أقف بين يديه عندها ينكسر قلبه ويرق فؤاده ولا يجد إلا أن يدمع من خشية الله ثم لا يملك إلا أن يرفع يديه رباه أسأت رباه ظلمت رباه أسرفت رباه ذنوبي من أرجو لها سواك من يفتح الباب إن أغلقته من يعطي العطاء إن منعته فيصلح الحال وتبدل السيئات بإذن الرب إلى حسنات فالبدار البدار انتبه عبد الله وتيقظ وادخل باب التوبة المفتوح قبل إغلاقه مبادرا منكسرا والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما أحبتي في الله العيون تذنب والآذان تذنب والقلوب تذنب والأبصار تذنب والأرجل تذنب وكلنا له خطأ, خطأ وذنب والله لا يغسل هذه الذنوب إلا التوبة النصوح التوبة التوبة لعلكم تفلحون الأوبة الأوبة متى ما أقبلتم على الله فاستغلوا ذلك الإقبال فإن النفس كالحديدة لا تلين بيد الحداد إلا إذا كانت ساخنة فإذا بردت جمدت وصارت أشد من الحجارة ألا واستغلوا اندفاع الأنفس إلى الخيرات فإن لكل نفس إقبالا وإدبارا ولكل خافق سكونا إذا هبت رياحك فاغتنمها فإن لكل خافقة سكون ولا تغفل عن الإحسان فيها فلا تدري السكون متى يكون إن صاحب الشمال الملك الموكل بالسيئات ليرفع القلم ست ساعات عن العبد المسلم المخطئ فإن ندم واستغفر الله منها ألقاها وإلا كتبت عليه واحدة فضلا من الله ومنه والتائب من الذنب كمن لا ذنب له التوبة على عجل قبل دنو الأجل لنندم ونقلع ونرد المظالم ولنخالط الصالحين فبخلطة الصالحين نتذكر رب العالمين إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك أتوب عليهم وكان الله عليما حكيما يا نفس توبي قبل أن لا تستطيعي أن تتوبي واستغفري لذنوبك الرحمن غفار الذنوب إن المنايا كالرياح عليك دائمة الهبوب
ونحن نعجب يعني إذا رأينا واحدا من الآباء إذا اصاب واحد ابنه مثلا الحمى او اعتراه اصرار في اللون او جرح ونزف منه الدم كيف يقلق اشد القلق ثم لا يبالي على الاطلاق اذا راى اولاده مغلين في المعاصي التي تنتهي بهم الى نار وقودها الناس والحجاره والعياذ بالله.
اما بيت فيه صور وتماثيل وتلفزيون واغاني وتبرج وصفور واختلاط و و و هل تجد في هذا البيت سعادة أبدا وإن وجدت سعادة تكون سعادة زائفة للحظات قليلة ولذلك عرف عن المصريين ان الواحد منهم اذا ضحك شوية يقول يا رب استر اللهم اجعله خير لانه عارف ان بعد الضحك ده هيجي ايه هيجي نكد لازم لانه عارف ان هو ما يستاهلش السعاده فاذا ضحك قليلا ينتظر النكد مباشره لماذا لان البيوت ايها الاخوه ظننا اننا في بيوتنا نتحرر من العبوديه من العبوديه لله سبحانه وتعالى فحين تحرر من العبوديه لله جل وعلا وكلك الله الى نفسك ولما وكلك الى نفسك وقع الشر في البيت اننا ينبغي ان نطهر البيوت من المنكرات لنبني البيوت على اصل متين واكبر منكر موجود في بيوتنا في هذا العصر هو المفسديون واكبر منكر موجود في بيوتنا في هذا العصر هو المفسديون فانتبه اخي في الله فانتبه اخي في الله الى اصلاح هذه البيوت وصلاحها انما يكون بان تعرف مسؤوليتك ولذلك انا اقول ان مسؤوليتك تجاه الزوجة اضخم بكثير من مجرد الطعام والشراب ستاتي يوم القيامة زوجتك دي اللي انت النهاردة عمال تدللها وتداعبها وتوكلها وتسخنها ستاتي يوم القيامه لتر تمسك برقبتك وتقول يا رب خذ لي حق منه كان اذا تاخر الطعام ساعه ملا الدنيا صراخا وغضب فيها اسبوعا واذا اخرت الصلاه يومين لم يدري يا رب خذ لي حقي منه كان يامرني ان اتعلم طبخه الطعام التي يحبها ولم يأمرني أن أتعلم ما أعبدك به يا رب خذ لي حقي منه يا رب إن أردت أن تعذبني كذا ستقول زوجتك يا رب إذا أردت أن تعذبني فعذبه هو أولا لأنه السبب في دخول النار فيقول خذي بيده وادخل النار اللهم نجنا من النار ومن عذاب النار فانتبه أخي في الله ولذلك تعال أسك إليك مثال من واقع يبين الخطر المدمر
بطلة من بطلات الفنانة كما يسمونها العريقة التي تضاهي أم كلثوم في فنها العريق وهي ليلى مراد أنا أصلا يهودية والمخرجين الذين أوجدوها يهود وهي زوجة أصلا الممثل أنور وجدي الذي مات بالسرطان في معدته وأنور وجدي هذا سبب موته قصة عجيبة ترويها في مذكراتها ليلى مراد ماذا تقول؟ تقول زوجي أنور وجدي كان ممثل بسيط وبعدين قال يا ليتني أملك مليون جنيه ولو فقدت صحتي تقول فقلت له ماذا تفعل في المليون جنيه وقد فقدت صحتك قال أعالج صحتي ببعض هذا المليون ثم أتمتع بالباقي فأصابه الله بالسرطان في المعدة فأنفق المليون وما شكوه
أيها الإخوة جاءنا الآن البيان التالي لسه أحد الإخوة بيسأل دلوقتي أبوك توفي وورث تلفزيون هذا التلفاز كلما رأى فيه أحد متبرجة فكتب عليه ذنب هذا الذنب يسيل إلى أبيك في قبره زي ما في صدقه جاريه في سيئه جاريه ساب شريط اغاني طول ما شريط الاغاني ده بيفتن المسلمين سيئات اليه في قبره ليس لانني اقول ذلك بل لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك قال من دعا الى ضلاله كان عليه من الاثم مثل آثام من تبعه لا ينقص من آثامهم شيئا عليه من الوزن مثل أوزار من تبعه لا ينقص من أوزارهم شيئا انتبه فلذلك إذا أردت الإحسان إلى أبيك بعد موته فتخلص من كل حرام تركه ثانيا لا تنفذ له وصية فيها إثم أو قطيعة رحم